اجعل حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وكنت أتحدث في آخر لقاء عن هذا الكتاب الذي من تأليف مفتي الديار فضيل- فضيلة الدكتور علي جمعة حينما وصف السلفيين أو أهل السنة على الحقيقة وصفهم بأنهم المتشددون ووصفهم بأنهم العائق أمام التقدم وطالب نخبة المجتمع أن يتصدوا أمام هؤلاء لأنهم تربة خصبة للتطرف وبدأ يتكلم بكلام في غاية الغرابة وفي غاية العجب كنت أتمنى قبل أن يتكلم مفتي الديار كما ذكرت في اللقاء الماضي أن يتكلم عن هؤلاء وددت أن يتكلم مفتي الديار ليحذر الأمة من خطر الليبرالية من خطر العلمانية من خطر الديمقراطية من خطر الاشتراكية من خطر الرأسمالية من خطر الشيوعية التي أطلت برأسها بداخل مصر لا حرج إن وجد المفتي خطأ أن ينبه عليه أو إن وجد أي إنسان خطأ أن ينبه عليه لكن ينبغي أن نقول على الخطأ خطأ وعلى الصواب أنه صواب لكن حينما نظهر ال- الصواب على أنه خطأ ونظهر الب- الحق على أنه باطل هذه المشكلة فكما رأينا في أول مسألة لفضيلة مفتي الديار أنه ذكر أن هؤلاء الناس يعتقدون أن الله في جهة وأن الله في مكان وذكرت لكم أن المسألة ليست مسألة جهة أو مكان فلم يقل واحد من السلفيين الذين يعنيهم آه، فضيلة الدكتور أن الله في مكان لأنهم يعتقدون أن الله هو الذي خلق المكان والزمان إنما يعتقدون أن الرحمن على العرش استوى والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما ذكر الأئمة كربيعة الرأي والإمام مالك وغيرهما من الأئمة الكرام هذا ما يعتقدونه في هذه المسألة ومن ذكر منهم المكان إنما ذكر المكان العدمي لا المكان الوجودي الذي هو مخلوق ولا يذكرون كلمة الجهة لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة إنما يذكرون أن الله في علو خاص يليق بصفات الإله كما أخبر الله عن نفسه لم نخبر نحن عنه إنما هو الذي أخبر عن نفسه وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتعجبت غاية العجب أن فضيلة الدك- الدكتور يقول هذا من التشدد هذا من التشدد إنما ما الذي ينبغي علينا ينبغي علينا أن نقول إن الله كان على ما كان قبل خلق المكان أو إن الله في كل مكان أو نحو ذلك كما يدرس في كتب الأشاعرة وذكرنا أن هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل فتعجبت حينما رأيت المسألة الثانية في الكتاب إنه يصف المتشددين في زعم الدكتور ويقول عن المسألة الثانية لأنه اختص سبع عشرة مسألة في هذا الكتاب أتدرون ما هي المسألة الثانية يا ترى هؤلاء مثلا هؤلاء الناس يستبيحون دماء الناس بغير حق هؤلاء الناس يستبيحون أموال الناس هؤلاء الناس آه، يقولون بالتخريب بالفساد يعني هؤلاء الذين نحذر منهم لكن اسمعوا ماذا قال قال المتشددون ينتقصون الأشاعرة اسمعوا من مصائب هذا الطيار هذا كلام الدكتور في كتابه يقول من مصائب هذا الطيار المتشدد أنه متهم الأشاعرة بأنهم فرقة ضالة وهنا يتجلى فكر الخوارج يعني هم خوارج فكر الخوارج على فكرة الخوارج وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين كما يخرج يمرق السهم من الرمية يعني كأنه وصف هؤلاء بأنهم يخرجون من دين الله شفتوا السهم بيخرج من من القوس بسرعة شديدة هؤلاء يخرجون من الدين يعني هؤلاء في وجهة نظر الدكتور أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في وجهة نظر الدكتور أنهم كلاب أهل النار مش بيقول خوارج وهنعرف احنا بنعرض الكلام على جماهير الناس والناس ينظرون لفطرهم وقلوبهم ويفتحون الكتب يفتحون كتاب الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من على حق ومن على باطل ألم يقل ربي في القرآن الكريم بل قال ربنا سبحانه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نحن الآن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول اسمعوا ماذا يقول فضيلة الدكتور يقول المتشددون ينتقصون الأشاعرة من مصائب هذا الطيار المتشدد أنهم اتهموا الأشاعرة بأنهم فرقة ضالة وهنا يتجلى فكر الخوارج الذي لا يعبأ بأن يخرج على جماعة المسلمين وينتقصهم ويزعم أنهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه والأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فمن هو هذا الإمام وماذا قال عنه العلماء ثم ذكر بعض ترجمة الإمام وختم المسألة بمسألة الصفات وكأن أمر الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات فقط طيب تعالوا بنا لنفتح هذه الصفحة هل السلفيون الذين يتكلم عنهم السلفيون يا إخواني وأردد ويا أخواتي ليست جماعة وليست حزبا إن قصدتم جماعة فهي جماعة المسلمين منهج الإسلام فمنهج يعني ما فيش شيخ اسمه سلفي وإحنا بننتسب إليه لا يعني ما فيش شيخ اسمه سلفي وإحنا بننتسب إليه وبنفعل ما يقوله هذا الشيخ السلفية دي مش دين جديد ما عندهمش قرآن جديد ولا حاجة ولا أتوا بأحاديث اخترعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتى واحد منهم بكلمة واحدة خارج كلام الأئمة الأعلام الذين شهد لهم المسلمون بالصلاح والاعتبار وأنهم أئمة الدين أبدا أبدا إنما ما تسم, تسم بهذا الاسم السلفية إلا أنهم يرجعون إلى سلفهم الصالح يقتدون بسلفهم الصالح الذين أثنى عليهم رب العالمين في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن كان الله رضي عنهم يبقى رضي عن منهجهم يبقى حينما نسلك منهجهم فإنما نحن نسلك سبيلا يوصلنا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور يقول ينتقصون الأشاعرة أبو الحسن الأشعري تزوج من أمه بعد موت أبيه أبو العلي أبو علي الجبائي وكان رأسا من رؤوس الاعتزال والمعتزلة عندهم أصول خمسة من أقبح ما عند المعتزلة أنهم يعرضون كل شيء على العقل فما وافق العقل حتى من أحاديث رسول الله ولو كانت في أعلى درجات الصحة إن وافق العقول قبلوها وإن خالف عقولهم رفضوها مع أنها توافق عقول الناس الذين يرون ونحن نعتقد هذا أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف نقلا صريحا أبدا أبدا مش ممكن يا إخواني بكل بساطة كده لو أنا ضربت لكم مثالا أنا دخلت عند دكتور هذا الدكتور قال خذ هذه الأقراض ثلاث مرات أنت عندك كذا أنا أصدق الدكتور في مهنته لا أقول يا دكتور لا أنا ما عندي هذا الفيروس ما يمكن أن يدخل وهذه البكتيريا ما ممكن أن تفعل وهذا العضو لا يمكن أن يصاب وأتناقش مع الدكتور وأنا لا علم لي بهذا المجال ليه؟ الدكتور أمين في مهنته صادق فيما يقول أخذ الكلام وأسلم مع هذا الدكتور أي إنسان من المعتزلة لو ذهب إلى دكتور لا يناقش ما يقوله له الدكتور لما؟ لأنه يعتمد على أمانة الدكتور وصدق الدكتور وعلم الدكتور في مهنته وفي تخصصه فهل إذا قال رسول الله وهو رسول الله الأمين الذي لا يوجد في البشر من هو أأمن منه الصادق الذي لا يوجد في البشر من هو أصدق منه نقول لا نأخذ هذه منك ونرد هذه عليك ما هذا الكلام هؤلاء المعتزلة تربى في عباءة المعتزلة ابتداء أبو الحسن الأشعري فكان معتزليا وينافع عن الأشاع عن المعتزلة ويدافع عن قضية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى وأن الله لا صفات لا ويدافع ويتكلم بهذا الكلام ثم جلس وحبس نفسه وفكر في هذا المنهج فتراجع عن هذا المنهج وخرج أمام الناس وخلع قميصه وقال إني أخرج من فكر الاعتزال كما أخرج من قميصي هذا خرج لكنه لم يخرج خروجا كليا في هذه المرحلة فأخذ ببعض الجوانب من جوانب أهل السنة وخالف في جوانب أخرى ولذلك أنكر عليه تلاميذ الإمام أحمد فهذه مرحلة ثانية تبع فيها أبو الحسن الأشعري رجلا كان يسمى بعبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه فرقة الكلابية فما يقوله عبد الله بن سعيد كان هو يتبعه في هذه المرحلة والإمام أحمد مش أنا ولا غيري ولا أي شيخ من المشايخ السلفية اللي موجودة الآن على ظهر الأرض إنما الإمام أحمد بن حنبل اللي شهدت له الأمة بأنه إمام لأهل السنة والجماعة أمر باعتزال وبهجر عبد الله بن سعيد بن كلاب أمر بهجره والأشعري في هذه الفترة كان يعتقد منهج عبد الله بن سعيد بن كلاب سنذكر طرفا من هذا المنهج ففضل على المنهج ده فترة فأنكر عليه تلاميذ الإمام أحد أحمد ففي نهاية المطاف انتقل لمرحلة ثالثة فرجع إلى منهج أهل السنة إجمالا فألف الإبانة ليس الكتاب منسوبا إليه كما يقول بعض الناس إنما الكتاب بالفعل من تأليف أبي الحسن الأشعري رجع واعترف بأشياء كثيرة ورجع إلى منهج أهل السنة وآمن إيمانا مجملا بكل مسائل التي عليها أهل السنة وانظروا إلى كلامي أيضا في كتاب مقالات الإسلاميين تعرفون أنه يفرق بين منهج الكلابية الذي يوافق كثيرا منهج الأشعرية وبين منهجه الجديد الذي انتقل إليه فملخص الكلام أن أبا الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل مر بمرحلة اعتزال ومر بمرحلة أنه تبع ابن كلاب وهذا هو المنهج أو المرحلة الثانية التي يتكلم عنها فضيلة الدكتور علي جمعة والتي تسمى في كتب العقائد الآن بفرقة الأشاعرة أو منهج الأشاعرة أو مذهب الأشاعرة ثم انتقل الرجل إلى مذهب أهل السنة فهو بيجي يقول ده هم من مصايبهم انه بينتقصوا الاشاعره طب المؤسس لهذا المذهب ترك هذا المذهب اصلا وانتقل الى مرحله ثالثه كما في كتاب مقالات الاسلاميين فقد انكر اشياء كثيره من مناهج الاشاعره كما ساذكرها ان شاء الله وكذلك في كتابه الابانه فان كان زعيم هذه المرحله تركها فلماذا تبقون انتم فيها هو تركها وبيقول ان دي غلط وأنا تركتها وانتقلت إلى منهج كذا وإلى الآن ينسبون ينسب منهج الأشاعرة مذهب الأشاعرة مذهب الأشاعرة تعالوا بنا هو إمام عظيم من الأئمة مر بالمراحل التي ذكرتها نحن لكن تعالوا بنا إلى المسائل هناك مسائل كثيرة جدا خالف فيها الأشاعرة منهج أهل السنة لا ده هم دول أهل السنة الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة على فكرة في توافق كبير بين منهج الماتريدية وبين منهج الأشاعرة تزيد الماتريدية مثلا في باب الصفات صفة أخرى تسمى بصفة التكوين يعني بينهم فروق طفيفة جدا وهم يعتقدون أو يقولون إن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة وفي الحقيقة إن الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة وليست قليلة ووافقوا أهل السنة في مسائل فهم وافقوهم في مسائل وخالفوهم في مسائل من الذي قال هذا؟ تعالوا بنا نرد الكلام لا لشيخ من الشيوخ فقط ولا لعالم من العلماء فقط إنما نرد كما أمرنا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في مسائل كثيرة جدا أنا أتكلم على مصادر التلقي على مسألة القرآن الكريم على مسألة الحكمة عندهم على مسألة العادة على مسألة العلة والمعلول على مسألة السبية مسائل كثيرة تعالوا ناخد مسألة كده من المسائل وأقول لكم الأشعرة بيقولوا إيه وإنتوا قولوا لي الكلام ده يا جماعة صح وموافق للهدي ولا لا عشان تعرفوا ايه المشكلة ان انا بنكر على واحد بيخالف الكتاب والسنة في مسألة ايه المشكلة فيها الأشاعرة عندهم عقيدة تسمى بعقيدة العادة تعرف في كتب الأشاعرة بالعادة يعني فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار يعرف ما أقول والذي على منهج الأشاعرة يعرف ما يقول ماذا يعتقد الأشاعرة في عقيدة سموها بعقيدة العادة إيه عقيدة العادة دي إيه مسألة العادة دي ملخص عقيدة العادة إن كان الأشاعرة يجلسون مع أهل الطبيعة تعرفين أهل الطبيعة الذين أرادوا إنكار رب العالمين استغفر الله العظيم وقالوا ما فيش ربنا ما فيش إله للكون ما فيش رب للكون الله طب السماء كيف خلقت والأرض كيف بسطت والأنهار كيف جرت والخلق, والخلق كيف خلقوا نسبوا كل هذه الأشياء لفعل الطبيعة ايه ده دي بتعمل كده بفعل الطبيعة والسماء مرفوعة بفعل الطبيعة والشمس بت... بتشرق فعل طبيعة وتغرب فعل طبيعة والبحر بيجري فعل طبيعة واحنا خلقنا فعل طبيعة والنبات بينمو فعل طبيعة وده بتموت عشان فعل طبيعة ودي بتحيا عشان فعل طبيعة ودي بتولد عشان فعل طبيعة لا فعل طبيعة فعل طبيعة فعل طبيعة كأن ما فيش ربنا في ناس كده وصلت لهذه الدرجة فجلس معهم الأشاعرة عشان يقولوا لهم لا هناك إله وهناك رب هذا شيء جميل جدا لكن دول أخذوا جانب اليسار جانبا من من التفريط والتانيين أخذوا إفراط عملوا إيه بقى قالوا كل حاجة في الكون بيفعلها الله وما فيش حاجة اسمها علة ولا معلول ولا سبب ولا مسبب يعني ايه قالوا شوف بقى حبة المية دول قالوا اه قال له لو قلت ان المية بتروي تبقى انت راجل مشرك ايه المية بتروي تبقى راجل مشرك ليه يا جماعة قالوا لان اللي بيروي ربنا خدوا بالكم من الكلام لو قلت ان الاكل بيشبع تبقى راجل مشرك ليه اللي بيشبع ربنا لو قلت ان السكينة بتقطع تبقى راجل مشرك لان اللي بيقطع هو ربنا لو قلت ان العين سبب في الابصار تبقى انت راجل مشرك مفيش حاجة اسمها سبب مفيش حاجة اسمها سبب لا سبب ولا مسبب ولا الكلام ده ولا علة ولا معلول امال ايه يا جماعه اسمعوا بقى الكلمتين دول قالوا ربنا اللي بيرويك عند شرب المية مش بالماء فلا يصح خدوا بالكم وركزوا معايا لا يصح ولا يجوز عند الأشاعرة أن نقول الماء سبب الري غلط شرك أمال أقول إيه قل الري عند شرب الماء يعني ايه يا جماعة عند شرب الماء قالوا يعني المية مش سبب ولا حاجة ملهاش دعوة النار بتحرق تبقى مشرك لو قلت النار بتحرق تبقى مشرك النار سبب في الإحراق تبقى مشرك وفي قول تاني عندهم للأمانة العلمية تبقى مبتدع وفاسق ما في قول بيكفرك وفي كو- قول بيبدعك ويفسقك خدوا بالكم ده دي عقيدة الأشاعرة ايه مفيش حاجة اسمها علة ولا معلول ولا سبب ولا مسبب ليه قالوا الذي يفعل حقيقة كل شيء هو الله والذي يحدث كل شيء هو الله والذي يخلق كل شيء هو الله فالإحداث والفاعلية والخلق والإيجاء كل هذا لله وحده يعني ايه يا جماعة كلمة العادة عندكم قالوا العادة عندنا لا يؤثر شيء في شيء خدوا بالكم من الكلام الخطير جدا ده والله لا يؤثر شيء في شيء فلا تؤثر العلة في معلولها ولا يؤثر السبب في مسببه ولا يؤثر شيء في شيء فالنار أمر لا يذكر إنما الذي أحرق هو الله عند وجود النار والذي أشبع هو الله عند أكلك للطعام والذي روى هو الله عند شربك للماء والذي بصرك هو الله عند نظرك بعينيك لكنك لا ترى العين ليست سببا في الرؤية العين عند الأشاعرة زيها زي الخد يعرف واحد يشوف بخده يعرف واحد يشوف بخده العين عندهم زي الخد دي زي دي ما هو العين مش سبب الخد سبب في الابصار لا العين سبب في الابصار عندهم برضو لا يعني العين زيها زي الخد زي الودان حد يشوف بودانه لا العين برضو م- م- لا هي الودن سبب ولا دي سبب امال ايه ده دي عاده عاده الف انك تشوف لما تبص بعينك الف عاده لكن العين نفسها لو قلت سبب تبقى راجل مشرك وكافر القول الثاني تبقى مبتدع وفاسق ده ما وصلتش لغايه كده ده احد النحاه علماء النحو اللي كان يتبع مذهب الاشاعره وكان قاعد في الاندلس اللي هي اسبانيا الان وكان على ايام دوله الموحدين في الاندلس وصل انه يقول مفيش حاجة اسمها عامل في النحو انتوا تعرفون ان النحو عامل ومعمول النحو عامل ومعمول يعني ايه عامل ومعمول يعني حاجة تعمل في شيء يعني ايه وكان الله عليما قديرا كان ده بنعربه ايه فعل ماض ناسخ طب والله اسم كان لفظ الجلالة اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يبقى مين اللي رفع لفظ الجلالة سبب الرفع اللي عمل فيه بالرفع كلمة كان طيب قديرا أو عليما ده خبر لكان منصوب بكان وعلامة ال- ال- النصب الفتحة الظاهرة مين اللي عمل في كلمة عليم ونصبها كان تبقى كان دي اسمها في النحو عامل وكلمة لفظ الجلالة وعليم اسمها معمول يبقى أنا لما أجي أقول إيه ذهب الرجل إلى المسجد كلنا حافظينها نقول المسجد إيه اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسر يبقى مين اللي جره كلمة إلى يبقى إلى دي عامل والمسجد دي معمول يبقى النحو في ع... كلمة بتعمل في كلمة يعني ايه كلمة بتعمل في كلمة يعني كلمة تتسبب في نصب كلمة في رفع كلمة في جر كلمة في جزم كلمة حلو قوي ده في في النحو حاجة اسمها ادوات الجزم يعني اللي بتجزم وادوات النصب وادوات الرفع يعني دي سبب في الرفع سبب في النصب تخيلوا ان وصلوا بالمسألة ان يجي عالم من علماء الاشاعرة كان عالم في النحو جه قال ما فيش حاجة اسمها عامل ليه لان اللي بيرفع الكلمة هو الله واللي بينصبها هو الله واللي بيجزمها هو الله واللي بيجرها هو الله قال يا جماعة ده رب العالمين خلق كونه على أسبابه يعني ناس نسبت كل حاجة للأسباب السبب بيعمل كل حاجة خدت بالك ومفيش ربنا وواحد تاني يقول ربنا كل حاجة ومفيش أسباب وده غلط وده غلط هل دي أم- من- ده من انا لسه ما جبتلكمش ادله ولا منهج اهل السنه انا بسالكم هل ده منهج انت شايفه موافق لعقلك قبل ما اجيب لك الفطره بفطرتك كده انت يا اختي بالفطرة كده ده كلام موافق للفطرة موافق للعقل انا بستغرب والله العظيم المية بنروي بيها الارض فنيجي نقول ايه ما بنقولش المية هي اللي هي اللي بتنبت لا الماء سبب ربنا اللي جعله سبب في الانبات يقولوا شرك وممكن يخرجوا الواحد عن الملة بالكلمة دي اقسم بالله العظيم ده منهج الاشاعره احنا ما بنكذبش على حد ما حاجه من اتنين يا انت رأي... قو... عندهم قول بيقول ان انت كده بالكلمه دي تبقى ش... مشرك وكافر تخرج عن المله وفي قول تاني تبقى مبتدع وفاسق كل ده عشان بقول ايه ان الميه سبب في الانبات ان ربنا جعلها سبب في الانبات شفت وصلت لغايه فين لو قلت النار سبب في الاحراق لا ما ينفعش تقول كده امال ايه يا جماعة امال ال... الكلام ده بيطلع زي يقول لك دي العملية دي عادة عادة عادة يعني ايه ان النبات يطلع لما تحط المية لكن المية نفسها ما عملتش حاجة الطعام بيستوي ازاي بنولع البوتاجاز ونحط الطعام يقول لك لا لا لا الطعام اللي سواه هو ربنا اللي انضجه هو ربنا طب النار دي سبب ده يبقى شرك قولوا له انتوا ده انا لسه ما جبتلكمش ايه ولا حديث انا بس عايز يستقر عندكم هم بيقولوا ايه في المساله دي ده دي مساله واحده بس كلمه العاده في عقيده الاشاعره هل ده منهج صحيح يا جماعه وبعدين يجي مثلا الباجوري عفى الله عنا وعنه يقسم الناس الى اربعه اقسام عشان يحكم بقى يقسم الناس الى اربعه اقسام يقول لك ايه خدوا بالكم واحد من اعتقد أن هذه الأسباب الأسباب اللي هي إيه أن من اعتقد أن السكين يقطع وأن الأكل يشبع وأن الماء يروي وأن النار تحرق اللي يعتقد كده ويقول بأن هذه الأشياء بذاتها وطبعها تفعل ذلك ده كافر خارج من مله طيب اللي بيعتقد ان ربنا جعل قوة في النار عشان تحرق وقوة في السكين عشان تقطع وجعل قوة في الماء عشان يروي وقوة في الطعام عشان يشبع قال فيها قولان ده كلام البجوري مش كلام انا كلام الاشاعرة ده رجل اشعري اهو وكتابه بيدرس في الازهر بيقول ايه ده الكلام ده من الكتاب اللي موجود الحالي بيقول ايه قال ده يبقى ايه ربنا لو جعل قوة يعني بيعتقد ان دي سبب ربنا جعل فيها قوة الري او قوة الشبع في الطعام او قوة الاحراق في النار قال ده في قولان عندنا قول بيقول يكفر والاصح انه فاسق ومبتدع خدوا بالكم من دي طب والثالثه اللي بيعتقد ان في تلازم من الناحية العقلية بس تلازم من الناحية العقلية ما بين الماء والري والطعام والشبع والنار والاحراق قال ده يبقى جاهل بحيث ان هي لا تتخلف عنها قال ده يبقى جاهل وممكن يوصل للكفر اللي بيعتقد ان الري بيجي مع المية والشبع بيجي مع الاكل والاحراق بيجي مع النار والقطع بيجي مع السكين عادة عادة مش على انه سبب ولا علة ولا الكلام ده خالص عادة وإلف يعني قال هذا هو الناجي إن شاء الله تعالى أو ده كلام الباجوري مش كلام من عندي البوطي أهو معاصر من ضمن الكلام اللي بيقوله بيقولوا له إيه رأيك في من يقول نفعني هذا الدواء إن الدواء ده نفعني قال إن اعتقد معناها كفر إن اعتقد معناها كفر وفضل يتكلم برضه على ان العدم ماشي احنا بنقول ان الدواء ده سبب سبب منهج اهل السنة ان في حاجة اسمها طب يعني ما فيش عند الاشاعرة حاجة اسمها سبب ولا مسبب عندهم سبب ومسبب بالمعنى العام ربنا خلق كل شيء منهم الاسباب والمسببات خلق دي وخلق دي لكن في حاجة اسمها سبب ولا مسبب البوطي يقول لك ايه ما هو على منهج الاشاعرة قال سبب ومسبب دي بتتقال مجازي لكن ما فيش في الحقيقة حاجة اسمها سبب ولا مسبب يا خبر ابيض هو ده منهجهم في ك... ده, ده دي مسألة العادة طب دي بتخالف القرآن والسنة انا مش هجيب حاجة من عندي اقرأ انت وشوف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا مش في سورة الكهف دي مش دي آية في القرآن مش ده كلام ربنا مش ربنا اللي بيقول كده هم بيقولوا مفيش أسباب خالص لا في سبب ولا ولا علة تؤثر في معلولها ولا شيء يؤثر في شيء لا ده في القرآن الكريم اقرأوا كده يا إخواني وأخواتي معايا معايا هي في القرآن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ايه معنى الآية ان ربنا بيأخذهم عند الكسب ولا بسبب كسبهم السيء مش دي الآية بتقول كده كل تخيلوا ان كل بقى في القرآن للسببية أولوها وقالوا لا يا جماعة الباء هنا للسببية قالوا لا مفيش حاجة اسمها باء سببية امال ايه قالوا شيلوا الباء وحطوا كلمة عند هي بمعنى عند سبحان الله اقرأوا طب معايا كده في القرآن الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني ايه بما كسبت أيدي الناس يعني بسبب مش هي دي معناها هو الا دي صعبة يا جماعة يا جماعة مش ده القرآن لا عندهم ما يفسروهاش كده امال يفسروها ازاي ظهر الفساد في البر والبحر عند والله مش جاية الآية همشيها ازاي بما كسبت أيدي الناس بسبب ما كسبت أيدي الناس عندما كسب الناس ايه ده ازاي يا جماعة بس اقرأوا كده في القرآن الكريم اقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل خذوا واضحة اهي وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها يبقى أحيا بإيه بالمية ما هي وأنزل من السماء ماء فأحيا به الضمير ده راجع على فين راجع على المية اللي نزل فأحيا به الأرض بعد موتها مش ده كلام ربنا يا جماعة لما احنا نعتقد أن هناك أسبابا وأن الأسباب لا تنفع بنفسها ولا تضر بنفسها إنما لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الخالق فنؤمن بوجود الأسباب ونؤمن بأنه لا أثر لها إلا بإذن الله أودع الله الأسباب قوة ولا تعمل إلا بمشيئته وإرادته لا أن الأسباب لا قوة فيها ولا أثر لها ولا شيء لها ده اللي احنا بنعتقده بالله عليك مين يبقى كلامه صح طب هضرب لك مثال آخر يقول الله في القرآن العظيم اسمعوا كده أصل آيات كتيرة مما خطيئاتهم أغرقوا يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا السببية كتير جدا موجودة في القرآن كتير جدا اقرأ في القرآن عن السببية ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مش الآية دي في القرآن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إيه المعنى يعني إيه فبما كسبت أيديكم يعني بسبب ما كسبت أيديكم مش هو ده المعنى يا جماعة لآيات القرآن العظيم وهذه آيات ربنا سبحانه وتعالى لا مفيش سبب واللي يؤمن ان المية سبب في الري والأكل سبب في ده أنا, ده أنا بستغرب على حاجة المية دي مش سبب في الإنبات ما هو الذي أنبت هو الله أنا معاكم اللي أنبت هو الله لكن جعل الماء سببا وجعل رعاية الفلاح سبب وغزر وغرس البذرة سبب ورعاية الأرض وتنظيفها سبب دي كلها أسباب والنتيجة في النهاية لله سبحانه وتعالى لكنها أسباب الله بنى كونه على ذلك أنا بسأل سؤال عشان نتعجب بس المية دي مش سبب ده المية دي أول ما تدلق في الأرض إيه اللي بيحصل البذرة تاخدها وبعدين تتشق البذرة وتصب مية وتبدأ تطلع وصب مية المية دي تدخل في الجذر وصب مية وت... والمية تدخل جوه الزرعة وتبقى من الزرعة وتبقى من الثمرة وتبقى من الشجرة المية جواها المية جواها هي اللي ب... سبب في ن... وقول المية مش سبب في حاجة ده المية بقت جوه الزرعة الماء ده لما بيتسقي بيه الأرض بيدخل جوه الشجر بيدخل جوه إيه؟ ازاي ما خلوش سبب اقول ان ده ملوش لازمه انما ربنا اللي انبت عند وجود الماء يعني ايه عند وجود الماء يعني الميه دي ملهاش لازمه وجودها زي عدمها والعين وجودها زي عدمها والودان وجودها زي عدمها واللسان يعني ما اقولش اللسان سبب في التكلم شرك شرك والاذن سبب في في السمع شرك ايه ده ايه ده قال اه لما تقول كده يبقى ده شرك اقل حكم تبقى فاسق ومبتدع امال يا جماعه الكلام ده بيجي ازاي قالوا عاده مش ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في القران ان ابراهيم القي في النار قلنا له اه قال النار كانت ايه قلنا له بردا وسلاما قال حرقت قلنا له لا قال خلاص يبقى النار ما بتعملش حاجة قلنا له قال لا ما هو رب العالمين الذي وضع في النار صفة الإحراق قادر جل جلاله أن يزيل منها صفة الإحراق ده أنا بتعجب خالص ده في مسألة أقوى من كده كمان خدوا بالكم من الحتة دي يجتمع الرجل مع المرأة فالرجل في حيوان منوي يلقى في المرأة وبويضة تطلع من المرأة لا الحيوان المنوي مش سبب في الإنسان ولا البويضة سبب في الإنسان اللي أوجد الإنسان جوه الأم ربنا طب والحيوان المنوي ملوش دعوة ده أوجده عند الحيوان المنوي أوجده عند عند البويضة أوجده عند البويضة الحيوان نفسه المنوي والبويضة الحتة دي نفسها هي اللي بتبقى علقة هي نفسها اللي بتبقى مضغة هي نفسها اللي بيتكون فيها عظام هي نفسها اللي بيكسى فيها اللحم هي نفسها اللي بتبقى ذكر وأنثى هي نفسها اللي بتنفخ فيها الروح هي نفسها اللي بتنزل واجي اقول لا الحيوان المنوي ملوش دعوة بالجنين ولا البويضة اوعى تقول حيوان منوي سبب في الإنجاب تبقى شرك اوعى تقول البويضة سبب في الإنجاب شرك شرك بقى بالله عليك ده صح ده دي من مخالفات الأشاعرة لسه أنا هقول الأبواب اللي خالفوا فيها عشان تعرف إحنا خالفناهم ليه قول لي إن ده قول لي إن الكلام ده في القرآن والسنة والله العظيم قالوا كده قالوا المنهج عقيدة العادة موجودة في القرآن والسنة والقرآن والسنة بينادوا بعقيدة العادة فينها دي قالوا ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه لا هو احنا انكرنا ان ربنا خلق كل شيء احنا بنقول خلق لكن في اسباب للخلق خالق كل شيء اه قال لك اهو خالق كل شيء يبقى كل حاجه من ربنا كل حاجه من ربنا ماشي بس في اسباب ازاي تنكر الاسباب خالق كل شيء اقول لكم على حاجه يا جماعه في عمل للانسان مره ويوم بيتسالوا الاشاعره خدوا بالكم السؤال ده مطروح اهو احنا بنطرحه على فضيلة مفتي الديار الدكتور علي جمعة أفعال العبد أفعال العبد هي فعل العبد لا والله السؤال مش صعب احنا عايزين نجاوب بس أفعال العبد فعل العبد أجاوب لكم أنا الأشاعرة قالوا إيه اتلخبطوا لهم ثلاث أقوال وثلاث مذاهب ما قالوش ليها رابع في الكتب بتاعتهم أول مذهب أفعال العبد فعل العبد صعبة دي قالوا أفعال العبد آه أفعال العبد الصلاة والصيام واللي بيكفر واللي بيزني واللي بيشتم واللي بيسب أفعال العبد فعل العبد قالوا لا ما تقولش فعل العبد امال نقول ايه قال قل كسبه ولا تقل فعله طب الكسب ايه هو يعني ايه هو الكسب قال لك الكسب ده بيبقى موجود مقارن عند فعل ربنا والله العظيم ما كلامنا والله العظيم الفخر فخر الدين الرازي اشعري فخر الدين الرازي لما جه يعرف الكسب قال هو اسم بلا مسمى اه والله العظيم كلام انا عايز اوريكم بس بيقولوا ايه طب القول الثاني عند الاشاعره افعال العبد فعل العبد ده سؤال اهو انا طرحه اهو افعال العبد فعل العبد قال لا هو فعل بين فاعلين فعل ما بين كم فاعل ما بين فاعلين طب وبعضهم قال لك ايه قال لك ذات الفعل هو فعل الرب لكن هو بالنسبة للعبد صفة يا خبر ابيض القرآن العظيم بينسب فعلا للعبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والكسب هنا مش كسب الأشاعرة لا الكسب هنا بمعنى اللي هي اللي عملته يعني الحاجة اللي عملته لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت طب اقرأوا كده في القرآن الكريم في سورة الحق يمكن كلنا حافظين سورة الحق رجالا ونساء اقرأ كده وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية اسمعوا قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني إيه بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بسبب اللي انتوا عملتوه في الأيام اللي مضت يا عم ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله آه عملك قيمته ما تدخلكش الجنة لكن هو سبب لدخولك الجنة قيمة العمل ما تدخلكش الجنة قال لا يعني الواحد فينا لو صلى ليل ونهار يساوي شجرة في الجنة ولا يقدر ياخد شجرة في الجنة ولا قصر في الجنة صلاتك دي تساوي كام يعني لكن العمل كان سبب عشان كده في القرآن الكريم ده في القرآن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مش دي في القرآن وبنقرأ في القرآن بما كنتم تكسبون قالوا لا الكلام ده مش موجود وده مش موجود وده مش موجود وده مش موجود لا حول ولا قوة إلا بالله عقيدة العادة دي عند الأشاعرة غلط 100% لكن خدوا بالكم بقى خلتهم لخبطوا في أمور عارفين لخبطوا في إيه؟ أقول لكم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور اللي لخبطوا فيها بسبب عقيدة العادة دي المعجزات بتاعة الأنبياء يا الله اه والله العظيم لخبطوا في المعجزات بتاعة الأنبياء إزاي؟ ما قالوا بقى دي ما فيش بقى ما هو المعجزات ايه مش احنا بنقول ان المعجزات خوارق للعادة صح ولا لا خدوا بالكم من الكلام اهو ما انت قلت خوارق للعادة العادة السنة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكن في سبب وفي مسبب خدوا بالكم من النقطة دي مهمة جدا جدا قالوا ان العصا اتحولت لثعبان قالوا لا مفيش اسباب امال في ايه إرادة الله خلت العصاية تعبان إرادة الله شقت البحر إرادة الله خلت النار ما تحرقش إرادة الله هي اللي شقت القمر إرادة الله هي التي جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الأقصى وهو في مكة إرادة الله إر... يبقى فسروا كل حاجة بالإيه بالإرادة الله إرادة الله إرادة الله طب لما يكون كل ده إرادة ربنا ابن حزم راح قايل ايه ما هو إرادة ربنا راح ابن حزم قال له قال لهم ايه قال لهم قال لا يبقى فين الإعجاز ما هو النار تحرق إرادة ربنا والنار ما تحرقش إرادة ربنا الإعجاز فين فين المعجزة المعجزة فين بقى عايزين نعرف فين المعجزة المعجزة بتيجي على غير ال- القانون الذي وضع في الكون هو ده المعجزة بقى فيها إعجاز قدرة الله سلبت هاء النار الإحراق سلبت كذا كذا سلبت كذا كذا لازم أفهم كده طب عقيدة العادة دي لخبطوا عندهم في القدر نظرية اسمها نظرية الكسب نظرية الكسب دي يعني ايه والله العظيم في منتهى الخطورة والله العظيم في من الأشاعرة اللي مش فاهم نفسه هو نفسه مش فاهم يعني ايه نظرية الكسب خدوا بالكم نظرية الكسب يعني ايه مش انا لسه سائل افعال العبد فعل لل- لل- لل- افعال العباد فعل للعبد ولا لا قالوا ايه قالوا الكسب ده ربنا هو اللي بيفعل قالوا اه قالوا ده كسب الانسان اه طب كسب الانسان ده له تاثير قالوا لا ملوش تاثير طب اشرحوا لنا احنا مش فاهمين العبد له ولا ملوش بيعمل ولا ما بيعملش قالوا والله العبد بيعمل طب وبعدين لا مفيش تأثير لعمله اه بيعمل ومفيش تأثير لعمله اه يعني ايه بيعمل ومفيش تأثير لعمله يعني ايه بيكتسب ومفيش تأثير لكسبه يعني ايه ما انا عايز افهمها دي تقدر تركبها لي دي راح جه البغدادي عفى الله عنا وعنه حب يضرب مثالا خدوا بالكم بيفسر القدر خدوا بالكم الإيمان بالقدر عند الأشاعرة عامل إزاي نظرية الكسب عشان تعرف إحنا ليه بنختلف مع الأشاعرة في أبواب قالوا في حجر كبير موجود حجر كبير قوي قالوا ماشي قالوا جه عبد ضعيف قلنا له شيل الحجر ده ما يقدرش يشيل الحجر ده لوحده يعني هو ما يقدرش قالوا لا ما يقدرش لكن في واحد كبير بقى معاه قالوا اه لو هو جه يشيل الحجر معاه الحجر ده هيتشال طب لو ما شالوش معاه مش هيتشال قالوا يعني ايه قالوا دي نظرية الكسب طب فهمونا يا جماعة قالوا العبد الضعيف اللي مش قادر يشيل الحجر ده هو الإنسان قلنا لهم ماشي قالوا قلنا والكبير ده اللي جه شال قالوا هو ده ربنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استغفر الله العظيم ده مش كلام أنا ده مثال البغدادي هو اللي حط المثال ده طب ما معنى كده إن ربنا بيأمر العبد بأوامر هو ما يقدرش عليها صح كده ما هو معنى الكلام كده ما هو العبد ضعيف يقدر يشيل الحجر لا مش هيقدر يشيل الحجر يبقى ربنا كلفه فوق طاقته ازاي والقرآن بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها مش القرآن بيقول كده يا جماعة إزاي تفهموا القدر على إنه كده عشان كده صرح بها التفتزاني من الأشاعرة قال قالها صريحة قال إيه قال الإنسان عندنا مختار اسمعوا مجبور في صورة مختار يعني إيه مجبور في صورة مختار يعني هو الصورة بتاعته في الظاهر انه بيختار فعله طب في الباطن لا مجبور على فعله استغفر الله استغفر الله يعني ابو جهل كان مجبور على الكفر وكفر ومات على الكفر ويجي ربنا اللي جبره على الكفر يدخله النار وهو اللي جبره انه يكفر بيه ويروح مدخله النار استغفر الله استغفر الله ده مش كلمتي أنا ده كلمة التفتزاني قال هو مضطر في صورة مختار وكلمة الرازي هو مجبور في صورة مختار يعني نظرية الكسب في النهاية بتقول ايه ان الانسان مجبور على افعاله الانسان فينا يا اخواني مش مجبور على افعاله انت مجبور غصبا عنك تكون ذكر مش بمزاجك وانت مجبورة ان انت تكوني انثى مش بمزاجك انت مجبور تموت في وقت معين مش بمزاجك انت مجبور على طولك مجبور على قصرك دي اشياء انت مجبور فيها لكن في الصلاة مش مجبور في الصيام مش مجبور في الزكاة مش مجبور تسمع ايه وما تسمعش ايه مش مجبور تتكلم بايه وما تتكلمش بايه مش مجبور تنظر لايه وما تنظرش لايه مش مجبور تنفق ايه وتمسك ايه مش مجبور تمشي فين وتقعد عن فين مش مجبور تقفل الشاشة دلوقتي أو تفتحها مش مجبور مش مجبور أنت مختار يبقى الإنسان مجبور في أشياء ومسير ومختار في أشياء التكاليف الشرعية هم قالوا لا ده مجبور فكروني بالجماعة الجبرية اللي قالوا ان البني آدم ريشة في مهب الريح يعني ايه الريشة تعرف تعمل حاجة قدام الريح قال لا الريشة الر- الريح يجيبها كده ويجيبها كده ويجيبها كده هو ده البني آدم قال لا البني آدم ما بيعملش حاجة خالص قالوا لا قال له شوف شفت الراجل اللي يكبر في السن وايده تقعد ترتعش وما يقدرش يمسكها مش قادر يمسكها من الرعشه اللي في ايده ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين قالوا اه قالوا البني ادم كده يقدر يمسك نفسه عن حاجه قالوا لا يعني هو بيزني ما يقدرش ما يقدرش يسيبها وهو بيسرق ما يقدرش يسيبها هو مجبور على السرقه لو شتم ما يقدرش يوقف لسانه لو بص للحرام ما يقدرش الواحد لو مسك واحد فيهم وراح راميه من فوق برج قال له ايه قال له يا راجل وانا بقدر مش قادر يا راجل وداس عليه بالعربيه قال له والله يا راجل انا مش قادر ان انا مش قادر اجي بعيد عنك وراح رنه قلم والله يا اخي مش قادر وراح سرق فلوسه قال له والله انا يا اخي مش قادر ده مره واحد منهم استغفر الله العظيم حكاها الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول دخل واحد استغفر الله استغفر الله اللهم استر اعراضنا دخل لقى رجل بيزني مع مراته يا مجرمه يا كذا يا كذا راحت قامت وقالت له ايه قالت هو انت نسيت ان انا مجبوره على فعلي فاستغفر الله وقال الحمد لله الذي رزقني زوجة إذا نسيت منهج الله ذكرتني أستغفر الله ده منهج ربنا دي عقيدة الأشاعرة بيقولوا في القدر بالجبر وبعدين فضيلة المفتي يقول المتشددون ينتقصون الأشاعرة احنا بنتكلم على الخطأ ما بننتقصش حد بنقول دي غلط ودي صح دي عقيدة مظبوطة دي عقيدة مش مظبوطة دي موافقة للهدي ودي مش موافقة للهدي والحجة بيني وبينك قرآن ربنا موجود محفوظ وسنة النبي موجودة فين اللي في القرآن وفين السنة اللي بتقول الكلام ده يقول لك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طيب ما هو ربنا أثبت, أثبت الرمي وما رميت إذ إيه رميت يبقى في رمي في الإنسان ولكن الله رمى يعني الذي جعل هناك نتيجة لرميك هو الله الذي أثر هو الله لكن في فعل منك أو في فعل منك وما رميت إذ رميت إذ رميت فبيثبت رمي اهو ولكن الله رمى أنت مش بتقرأه في القرآن الكريم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم مش دي السببية يا جماعة الكسب في عندهم يقول لنظرية الايه يقول لنظرية الجبر لكن الكسب في القرآن الكريم له معاني يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى آه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني إيه بما كسبت قلوبكم يعني بما عملت قلوبكم بما قصدت قلوبكم بما أرادت قلوبكم يبقى الكسب أتى بمعنى القصد والإرادة طيب وفي في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني اللي انتم كسبتوه من الأموال والتجارة ونحو ذلك خدت بالكم وفي قول الله وخدوا بالكم من من الحتة البلاغية الجميلة قوي اللي قالها العلماء دي في أواخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما إيه كسبت صح ده ليك ولا عليك لا ليا يبقى ده عمل صالح ولا عمل سيء عشان يبقى ليك يبقى ده عمل ايه عمل صالح لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما ايه ما كسبت يعني كل عمل صالح انت عملته ربنا هيحاسبك عليه خد بالك مش هيضيع اجر عملك خدوا بالك- بالكم من دي وعليها عليها دي, دي بقى تبقى صالح ولا السيء دي السيء بقى لكن ما قالش وعليها ما كسبت انما انما قال في القران وعليها ما ايه ما اكتسبت لاحظوا في العمل الصالح قال كسبت وفي العمل السيء قال اكتسبت اكتسبت زيادة مبنى تدل على زيادة معنى تدل على أن فعل السيء في جهد ومشقة وعنت وتعب على الإنسان أه والله العظيم والله العظيم اللي يبعد عن ربنا يبقى في مشقة وضنك و- وكرب فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إخواني بيشيروا لي إن الوقت انتهى لسه هنتكلم عن الأشاعرة أنا اتكلمت على العادة بس على عقيدة العادة بس ونظرية الكسب هقول لكم ايه عقيدة الاشاعرة الاشياء اللي بينكرها اهل السنة عليهم ونشوف القرآن مع مين والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مين لكن انا عايز قبل ما اغادر هذا اللقاء بتعجب من حاجة عجيبة في منتهى العجب عارفين ايه هي في ناس بتطلع بمناهج وافكار للبشر والله العظيم المقلدة يقعدوا يدافعوا عن المنهج اكتر من اصحابها العلمانيين في مصر العلمانيون في مصر يدافعوا عن العلمانية أكتر من اللي خرج بالعلمانية الليبراليون يدافعوا عن الليبرالية أكتر من أهلها الديمقراطية يدافعوا عنها أكتر من أهلها الاشتراكية الشيوعية عارفين يا جماعة يوم الجمعة الجاية كل المشكلة إيه كل المشكلة إيه عارفين الحرب مقامة ومستعرة ليه في الإعلام والجرايد ليه المتدينين السلفيين الخوان الإسلاميين خربوا البلد هيخربوها التطرف عايزين يقطعوا الإيد عايزين يبطلوا تمثيل السياحة خربت الاقتصاد البنوك قفلت مش عارف إيه يا خبر أبيض الناس دي كل ده عشان بيقولوا يا جماعة تعالوا لربنا والله العظيم ما قالوا غير كده أقسم بالله العظيم ما عندنا غير كده أنا هسأل سؤال لو أنا قلت تعالوا الحكم ربنا يبقى أنا غلطت غلطت إن أنا بقول إن حكم ربنا يمشي عليا وعليك غلطت إني بقول حكم ربنا يسود البلد يعني حكم البشر يتقدم على حكم رب البشر انت خلقتنا يا رب اه الحكم بتاعنا لا والله العظيم والله العظيم في القرآن إن الحكم إلا لله مش بنقراها دي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما مين أحسن من ربنا في أحكامه مش الآية إيه ومن أحسن من الله حكما مفيش حد أحسن منك يا رب مفيش حد أحسن منك يا رب ولا حكم أحسن من حكمك يا رب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مش دي آيات في القرآن ولا احنا اللي بنخترعها استغفر الله فالحكم لله العلي الكبير مش دي في القرآن ولا يشرك في حكمه أحدا مش دي في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كل المعركة إن في ناس بتقول يا ناس عايزين نرجع لربنا وناس بتقول لا ربنا في المسجد بس ربنا بينك وبينه بس تدخلوا ربنا استغفر الله والله اتقالت على شاشات فضائيات والله تدخلوا ربنا في كل حاجة أعوذ بالله تدخلوا ربنا في كل حاجة دي كلمة تتقال هو حكم ربنا لو دخل في الاقتصاد هيخرب حكم ربنا بيخوفوك من دين ربنا بيخوفوك من منهج ربنا بيخوفوك من شريعة ربنا يعني وصلوا ان يخوفوك من القرآن وصلوا ان يخوفوك من الاسلام في صورة ايه ان الشيوخ متطرفين لا مش شيوخ متطرفين ارهابيين متزمتين الشيخ اللي يجيب حاجة من عنده مش عايزينها الشيخ اللي يقول حاجة من عنده مش عايزينها ال... الوقت انتهى انا كنت اتمنى ان الازهر الشريف المؤسسة الرسمية علماء الازهر وفي منهم هينزل كنت اتمنى شيخ الازهر مجمع البحوث الاسلامية مفتي الديار وزير الاوقاف كنت أتمنى في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي يقولوا لنا بقى عايزين نطبق شرع ربنا نفسي اللي قال قول يا شيخ الأزهر حكم ربنا حكمه ايه قول يا مفتي حكم ربنا حكمه ايه ما تقول انت مكانك بتعمل ايه انت يا مفتي بتعمل ايه انت يا شيخ الازهر بتعمل ايه ده انتوا ده شيخ الازهر ده اكبر حاجة اكبر حاجة مش في مصر اكبر حاجة على مستوى العالم مفتي الديار المصرية وزير الأوقاف ده دول القادة بتوعنا دول سادتنا مين اللي يقول الكلام ده مين اللي يبقى عايز لو شريعة ربنا متطبقة 99% نقول لك قول يا شيخ الأزهر خليها 100% موجودة في مصر 99% قول يا شيخ الأزهر الواحد في المية اللي فاضل ده لازم يتنفس مش ربنا بيقول ادخلوا في السلم كفة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه وأن يجمعنا وإياكم على ما يرضيه وأن يوحد صفنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن ومعذرة إن كنت قد تطاولت في لفظ على فضيلة المفتي والله ما أقصد إنما أنا أتكلم على مسألة فقط ونحن أبناؤه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا واغفر بجودك يا إلهي أمتي